أن, أن يكون بجوار دولة فلسطينية بل هو يريد كل الأرض الفلسطينية وبالتالي هنكون قدام مشكلة أن احنا يعني يعني يعني لن نجد مكانا لهؤلاء الفلسطينيين في هذه الدولة إذا أراد أو إذا تحقق ما يريده الإسرائيليون كأنك تكلمني عن عدو لا أعرفه نريد أن تلقي الضوء على على هذا العدو أهداف هذا العدو مطامع هذا العدو يعني هذه القضية المهمة يعني أول ربنا سبحانه وتعالى علمنا وقال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين م. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود م. والذين أشركوا م. الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة نعم. وربنا سبحانه وتعالى قال إن كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا في في مؤمن إلا ولا ذمة هذا العدو ويسانده ما يسمى بالصهيونية المسيحية م. يعني ليس وحده الآن نحن حيال مشروع صهيو أوروبي يستهدف تمزيق الوطن العربي والإسلامي والقدس في القلب منه ويستهدف استحتلال الأوطان وسلب الثروات البداية عنده الآن هو المشروع اللي هو تهويد كامل التراب الفلسطيني كامل التراب كامل التراب الفلسطيني م. في المشروع الصهيوني لا مكان للفلسطينيين لا في غزة ولا في الضفة ولا في القدس الشرقية هو في كا هو يريد التهويد ويا ريت مجرد يسمح لهم تهويد كامل للتراب الفلسطيني وفي نفس الوقت أنا المسألة مش هتقف عند فلسطين يعني لازم السادة المشاهدين يدركوا ان القضية الفلسطينية ليست هم الشعب الفلسطيني هي المفروض تبقى هم العالم الإسلامي م. لأنها لا قضية الفلسطينيين ولا قضية العالم العربي فقط م. دي قضية العالم العربي الإسلامي المركزية الأولى إذا العدو يستهدف الأوطان ويستهدف العقائد ويستهدف الشعوب فإذا المسألة نحن حيال خطر عظيم منذ 91 سنة يا أستاذ مظهر آه. من, من 91 سنة م. والأمة لم تتحرك يعني الأمة لم تتحرك من 91 سنة حتى الآن فدي مسألة هذه هي طبيعة الإعلام طالما عرفنا العدو يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نقاطعه ما نتعاملش معاه هذه يعني هذه واجبات الأمة آه. لكن حضرتك بتقول إن هذا العدو له ثلاثة أهداف أيوة. هو يستهدف الأرض أيوة. ويستهدف العقيدة أيوة. ويستهدف الشعوب أيوة.
هنتكلم بقى عن واجبات الأمة بس اسمح لي يعني يعني أشارك في معنا في الحوار الدكتور أحمد الجهيني ومن أهداف العدو الثلاثة اللي الدكتور جمال بينها هو يستهدف الأرض والعقيدة والشعوب دعني أتكلم مع حضرتك في مسألة العقيدة القضية العربية الصهيونية القضية الإسرائيلية الآن هي قضية عقدية تمثل هل تمثل للمسلمين قضية عقدية وكيف نربي أبناءنا على على على أهمية هذه القضية إن كانت تمس العقيدة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يعني ضربت على وتر في غاية الأهمية وهو من هو العدو فيعني جاء في ذهني وفي خاطري شيء في غاية الأهمية وهو أن الأمر لا بد وأن نبصر الناس وأن نعرف الناس أن اليهود هم اليهود لم يتغيروا يوما يعني اليهود ما كانوش يا دكتور كويسين في يوم من الأيام وأصبحوا النهاردة وحشين لا اليهود هم اليهود تتكلم عن اليهود كل كلهم ولا عن الصهيونية عن كل اليهود الصهاينة كل اليهود هذه عقيدة في قلب كل يهودي اليهود لطخت أيديهم بأشرف دماء وأزكى دماء لطخت أيديهم بدماء الأنبياء اليهود هم نقضت العهود والمواثيق مع الله ومع الأنبياء ومع الناس اليهود لا يعرفوا سلام اليهود لا يعرفوا إلا إذا كنت في حالة قوة اليهود ما تأسدوا علينا إلا عندما تفرقت الأمة إلا عندما ضعفت الأمة إلا عندما ملأت الدنيا قلوبنا امتلأت القلوب بالدنيا وشهواتها وتفرقت الأمة أصبحت أشتاتا كل دولة تقول لك نفسي أرضي عيالي بيتي فعلم الأعداء منا ذلك وأن الشهوات استحكمت في أمتنا فضربوا بيد من حديد فهم يعلمون أننا في فرقة القضية قضية عقيدة من المقام الأول كيف هي قضية عقيدة كيف؟
كيف المشروع القومي مشروع عقيدة عند الصهاينة وهذا لابد أن يع- يعلمه الجميع وأن يبينه الدعاة وهو من النيل إلى الفرات هم يريدون أن يقيموا دولتهم المزعومة من النيل إلى الفرات يعني أنا بسمع أستاذنا الجميل العظيم ربنا يبارك فيه ويحفظه للأمة الدكتور جمال وهو بيقول أن الهدف كامل التراب الفلسطيني بل وأكثر والله بل وأكثر إن- إن استطاعوا أن يتسيدوا على أرض فلسطين فسوف ينتقلوا إلى كل بلد بجوارها اليهود لن يهدأوا ولن يقر لهم قرار ما دمنا نسكت وما دمنا نصمت ما دمنا جبناء الله عز وجل يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر الله عز وجل بين أنهم جبناء لكن هؤلاء الجبناء تأسدوا علينا لأننا كل منا شغله نفسه وأبناؤه وعياله فأين الهدف القومي أين العقيدة في قلوبنا شبابنا يا دكتور مظهر اتفرج دلوقتي لما يكون في ماتش كوره الامه بيحصل لها ايه؟ لما يكون في ماتش كوره الامه الشباب بيعمل ايه؟ شتيمه وسب و... ويا سلام لو فريق من اي دوله نحن لا نتحدث عن مصر فحسب انما نتحدث عن كل شان مصر شان كل الدول العربيه ال... ال... الدنيا اتهوست باللعب وهذا لعب و- ولا يؤخذ علينا اننا نحرم الرياضه لا ابدا طبعا لاننا عارف ناس تستنى لنا الايه الكلام لكن نحن لا نحرم الرياضه يعني هي هي في عقيدتهم قضية آه، آه، آه، يعني مهمة لكن أنا أريد أن تشير إلى أهمية هذه العقيدة في عق... ال- القضية في عقيدتنا نحن هل هي قضية عقدية بالنسبة لنا نحن لابد أن نعقد مقارنة سريعة وبسيطة ومختصرة حتى يفهم المشاهدون وهي آه، اليهود آه، يسخرون ماديات ضخمة جدا جدا جدا بالمليارات ويسخرون نساءهم وبناتهم وأبناءهم للضرب في هذا الدين حتى يا إخواننا سبحان الله سلب الأرض وانتهاك العرض يعتبر قرب إلى الله بزعمهم هم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه وهم أخبث وأسوأ خلق الله عز وجل على مر التاريخ أنا بستغ... إسرائيل إيه يا إخوانا ده جاية تحتل أرض وعايزة تقعد تقول لك آه، نقعد لا ما فيش حاجة اسمها إسرائيل ولا دولة حتى دولة إيه يعني أنا مش فاهم دولة إيه يعني واحد يجي يحتل أرضي و... و... ومش عارف أ- ومش عايز كمان يقعدني جنبه هذا لا يحق ولا يليق بأمة و... والأمة تحوطها من كل جانب سبحان الله يعني شاي- شايفين الخزي والعار الذي تحمله الأمة على جبينها يعني الأمة الإسلامية تحوط آه، م- ك- هذا الكيان هذا الكيان العفن من كل جانب فكيف وإلى متى كيف ومتى تتحرك الأمة لنصرة إخوانها يا إخواننا إحنا لو سكتنا الدور هيجي علينا وهذا شيء معلوم والله لو اجتمعت الأمة تحت وعلى قلب رجل واحد وفي كلمة واحدة والله لاختبأ هؤلاء الفئران والجرذان في جحورهم لكنهم ما وجدوا رجلا ما وجدوا ي- يخشى الله عز وجل ويغار على دين الله ويغار على المقدسات ويغار على الأعراض ما وجدوا رجلا يهب لنصرة دين الله كصلاح الدين لا فنحن ننتظر الأمة أن تعود من جديد نحن لا نيأس ولا نقنط من رحمة الله عز وجل لكن لابد أن نبصر كل الأمة بهذه القضية الخطيرة يا إخواننا الخطر كلنا واقع فيه كلنا في الخطر يعني بعض الناس انا برد على بعض الناس تقول لك ايه احنا مالنا ارضهم ايه حته مسجد ما ياخدوه يعني في واحد ده قال لك مسجد ايه يعني ما ياخدوا المسجد انتوا زعلانين لا قصه مش قصه مسجد يا اخوان ال- المسجد الاقصى يمثل مكانه عظيمه في في في عقيدتنا كمسلمين إذا هي قضية عقدية بالنسبة للمسلمين ويجب أن يعرف الشباب أو شباب الأمة هذا المعنى جيدا نعم.
وزنت لي يا دكتور أستاذ جمال دكتور اتفضل مظهر.
اتفضل وعشان هو ال- اليهود يؤمنون يعني انطلاقا من توراتهم مم.
هم اولا بيعتبروا نفسهم شعب الله المختار مم.
وان ربنا سبحانه وتعالى خلقهم لمهمه وغايه انهم يعني ايه يصل بهم انه يحكموا البشريه من فوق ما يسمى بجبل الهيكل بعقيده التوراه مم.
ولذلك هم زوروا التوراه وزوروا كتب التاريخ زعموا ان الله سبحانه وتعالى قد وعد ابراهيم عليه السلام ب... لامته بنوله من النيل الى الفرات ده التوراه آه، وال- طبعا في آه، ال- و- طبعا ال- على اعتبار انه ونسبوا انفسهم فزوروا تاريخ ابراهيم وقالوا انه كان يهوديا مع ان ابراهيم كان ما كان يهوديا ولا نصرانيا يعني زوروا التوراه وزوروا الت- ال- التلمود و- و- و- و- أو- وفي نفس الوقت أيضا زعموا أن جميع الأنبياء والرسل سليمان وداود دول الناس أصلا يهود وهم ورثة هؤلاء الأنبياء اليهود علشان إقامة ما يسمى بدولتهم من النيل إلى الفرات علشان تحكم العالم من فوق جبل الهيكل يعني هم ينطلقون من منطلق عقدي يعني هم يؤمنون وإن كانت عقيدة فاسدة إلا أنها منطلق عقدي فلذلك هو بيتصور هو قال إن أنا دولة يهودية هو مصر ده عاوز المنظمة التحرير وعاوز الأمة تعترف له بأنها دولة يهودية عن اليهودية هي الأصل أن ما فيش حاجة اسمها إسلام ما فيش حاجة اسمها محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر خطير هو منطلق عقدي مية في المية علشان كده هذا العدو وسيلته في ذلك انزلت علينا التوراة والسيف من السماء التوسع والقتل والتشييد نموذج زي اللي حصل في غزة شفناه بعينينا نموذج اللي حصل في العراق بس ده كان بدعم من الدول الأوروبية وهو المشروع الصهيوني تدعمه الدول الغربية بالاستثناء فنحن حيال مشروع عقدي العدو يدافع عن عقيدة وإن كانت فاسدة فهذا يستلزم مننا أصحاب العقائد الصحيحة أن تقف عشان كده قالوا فيه صدام محتمل حول القدس نفس البقعة دي سيجري حولها صداع وستكون فيها ملاحم كبيرة جدا ده اللي وارد في كتب ان في ملاحم ستجري حول إذا المفروض هو منطلق عقدي ولذلك هو لن يقبل بقيام دولة فلسطينية آخر اللي عمله عمل التهويد الأرض الآن ما بقيش إلا جزء بسيط اللي هو المدينة المقدسة اللي هي 141 ألف متر الآن بمساجدها ومدارسها وكذا فإذا العدو مش مجرد أنه يعني طب بالمقارنة دكتور جمال بالمقارنة بين نظرة العدو إلى هذه القضية ونظرة المسلمون نظرتنا نحن إلى هذه القضية يعني القضية عندهم قضية عقدية هل القضية عندنا نحن قضية عقدية أم أنها قضية استراتيجية كما نسمع لا يعني هو يعني فاتني أن أذكر مهم أن في لما دخلوا بيت المقدس في 7 يونيو 65 قالوا يا لثارات خيبر
يا سلام بينتصروا الخيب يسألوا الخيبر نعم من أمر الله سلام يعني.
عشان نعرف حقد اليهود لتجدن أشد الناس على الذين الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا آه.
وربنا قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم حتى لو ما كانش أصلا أبوه يهود ولا أمه منهم فإن الله لا يهدي القوم الضالين فلذلك أذكر السيدة صفية رضي الله عنها بتحكي إن يوم ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة م.
فرجع عمها أبو ياسر ووالدها اللي هو حيي بن أخطب فقال رجع كسلانين كاللين فالمهم أنا أختصر الخبر فسأل أبو ياسر حيي بن أخطب آه، حيي بن أخطب سأل أخاه ع- أبو ياسر مم.
قال له هل ده محمد اللي بتثبته التوراة قال له هو هو قال له كيف تجد قلبك قال أجد عداوته في قلبي ما حييت حقدهم على الإسلام حقد أزلي، ش- أزلي.
عداوته ما حييت مم.
رغم أنه يدرك أن هو ده المثبت عندهم في التوراة مم.
فحقدهم على الإسلام متجذر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا قربية به.
في العالم تمنع. دي الحاجة الحاجة الثانية عشان بس الدكتور الجهيني يدرك ان بالنسبة اليهود فيهم ناس يعني ايه ما يؤمنوش بالصهيونية وان كان الصهيونية كما يقول بن جوريون هي العودة الى اليهودية يعني ما مش مقتنع بس احنا بس بن بن يعني ما بنديش الصورة الحقيقية فهو جاء الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة المنورة ما عامل اليهود بمقتضى علمه عنهم اللي ورد في سورة الإسراء م.
عن بني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين عملهم ادالهم العهد يدهم حقوق المواطنة الكاملة واشترط عليهم أن يقبلون في حالة الاختلاف يتحكمون إلى الإس- الإسلام وكمان لا ينصروا عدوا على رسول الله ولا المدينة المنورة آه.
وفي حالة عدوان يقفون جنبا إلى جنب المعاهدة المعروفة معاهدة المعارضة.
المدينة اه فالشاهد انا عاوز اصل ان, إن كان من لما وقعت غزوه احد وضرب ال- ال- ال- المشركون المدينه المنوره فخرج واحد اسمه مخيريق ده كان يهودي فقال يا بني يهود نصرة محمد واجب عليكم طبقا للاتفاقية الموجودة مع- معها انصروا محمد صلى الله عليه وسلم فرفضوا كان هو الوحيد أوصى بماله وأرضه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وهو على يهوديته وانطلق يقاتل حتى قتل وهو يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهودي وهو يهودي بس فلما هو بيحترم- نقل بيحترم العهد يعني نعم يختار يحترم فقل- العهد.
فنقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مخيريق خير يهود إذا نحن عاوز أقول حتى في هذه الأيام في قطاع من اليهود عملوا جمعيات وقفت تنصر فلسطين وغزة في الوقت اللي المسلمين يا ده يتآمروا لذبح غزة فشفنا القطاعات اليهودية اللي جاءت في ال- في ذكرى ال- العدوان عشان تسافر إلى منهم يهود بعضهم قطع جواز السفر بتاع القناة والصهيونيين ورماه وداسوا في الأرض فلذلك بس عشان يبقى يعني أنت تريد نعم، أن نعم.
تقول نضع اليهود كلهم في سلة واحدة نعم نعم نعم، بس في نعم منهم ردا على كلام يعني.
الدكتور الجهيني لا، ده ربنا يعني هو قدر.
عاوز يقول ان إن ما ما نقولش كل اليهود في كل بقاع نعم، الارض نعم، نعم.
آه، آه، اليهود فيهم آه، نحن لا الخير ننكر وفيهم لا الشر ننكر آه، ربما نجد بعضهم آه، لديه اعتدال لكن لا ننتظر آه، أن يأتي اليهود حتى يحرروا يعني أرضنا.
حتى لا، هو يحرروا أو- يعني أو لو- يدخلوا آه، ل- يعني لابد وأن يعني لو سمحت دكتور يا أستاذ جمال، ده- جيلي، ده- انا عاوز اقول حته اتفضل، في اتفضل.
مهمه جدا اتفضل.
الكلام اللي بيرضعوه لاولادهم خطير جدا يعني احنا دلوقتي حلال غزو عسكري يواكبه غزوه فكريه بيسموها غزو الارواح كتاب نشر واحد الت- فيلتريلي اللي هو اللي هو الاستراتيجيه ال- ال- ال- الصهيونيه ضد امتنا التي تساندها الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه حرب بلا نهايه ضد العالم الاسلامي وضد عقائد المسلمين وعملوا بالاضافه للغزوه العسكريه غزوه فكريه اسمها غزو الارواح في غز- في مجال التعليم والإعلام و- والت- والأسرة م- مخطط خطير جدا الراجل اللي نشره قتلوه علشان يعني ف- أفشى سرهم لكن عاوز أقول هم يستهدفون في غزو الأرواح ده بيعتبرون كده كده يقول لك العرب هم أداة الشر المطلق وحكمة تقول عندهم إذا أمسكت بالأسد فلا تلدعه يلتهمك اقضى عليه فاستراتيجيتهم القضاء على المسلمين حقدهم شديد ربنا قال لا ت- آه، آه، وعشان كده الشيخ عبد الستار الله يبارك في عمره كان من شوية له كتاب اسمه معركة الوجود بين القرآن والتلمود عشان تدرك الأمة أنه لا مفر لمواجهة هذه الغزوة اليهودية ال- ال- التي تنطلق من معتقدات اليهود الفاسدة إلا أن يتصدى لهم الإسلام لن يتصلى إلى عقيدة التوراة إلا ال- ال- القرآن إذا وأمة فدي الحقيقة لازم ندركها احنا لماذا فشلنا من 91 سنة لغاية النهاردة في رفع في, في, في زحزحة تركنا العدو لغاية ما توحش إلى أن احنا تخلينا عن ديننا خلينا قضية فلسطين قضية ف... ف... آه، قومية.
استراتيجية استراتيجية لا, لا يا يعني ريت.
يعني فقط للامن القومي او للامن أرقية الحدودي او الى ذلك تراب آه، وأرض آه.
ولا ووطن وغرد اه ولغايه النهارده انا سمعت النهارده في مؤتمر القمه وقف اللي هو رئيس سلطه الفئات يتكلم قضيته قضيه القدس و- و- و- والدولتين لقضيه تحرير الكامل التراب نعم، الو- الفلسطيني مش موجوده في ذهنه خالص نعم.
ده 18 سنه هذا البني ادم وقع اتفاقيه اوسلو سلم لليهود بانهم اصحاب فلسطين على امل ان يبقى دوله فلسطينيه وبعدين خد صفعه انا بعتقد هو عايش على يعني هذا- اذا القضيه الخطيره إن- وهي قزمت عندنا كل الناس اللي بيتكلموا ايه دلوقتي الع- يعني النهارده لما اشوف حضرتك عبر مؤتمر ال- القمة.
القمه الحقيقه ما شاء الله ظهرت قيادات الان رأ- يعني انا انا اقول آه، ما شاء الله واعده زي رجب آه، طيب اردوغان ما شاء الله تكلم كانه صوت الخلافه من جديد لدرجه ان اجهزه الاعلام الغربيه تقول لك التصريحات الناريه بس تصريحات ناريه متزنه وتكلم فيها ايضا لعمرو موسى ما شاء الله ف- فتك- فتحدث ايه؟ الان نحن حيال خطر يا استاذ آه، آه، ال- ال- ال- يعني كبير جدا لكن في تحريك الامه بدات تستيقظ اذا مش قضيتنا بس قضيه القدس او قضيه المفروض الم- المسجد الاقصى احنا قضيتنا الع- الم- قضيه العالم الاسلامي المحوريه الاولى هي قضية فلسطين وإقامة الإسلام على أرض فلسطين وكسر شوكة العدوان الأوروبي الغربي على العالم الإسلامي لازم الناس تفهم كده مش احنا فرضين بس الحصار اللي حوالين غزة وال- و- و- وتهويد الكامل لا لا لا لا لا واحنا موعودين من ربنا بالنصر عليهم بس المفروض احنا لازم نعرف فين احنا دورنا يا استاذ مظهر والكلام الاستاذ الجهني فين احنا فين الامه مليار ونصف من من من, من 91 سنه فلسطين تئن من وطأة التهويد و- ومين مين اللي غرس هذا الكيان؟ انجلترا وفرنسا وايطاليا و- و- والولايات المتحده الامريكيه اللي بيسموها شريك السلام تعرف ان في 22 سبتمبر 1922 1922 ما كانش في حاجه اسمها دوله يهوديه الكونجرس اجتمع وقرر دعم جهود اوروبا لغ- لاقامه كيان يهودي على ارض فلسطين ده اللي بيسموه يقول لك الرباعيه قبل والشركه قبل وعد بلفور ايوه لا هو عاد بلفور سنه 1917 17 بعدين لكن خمس سنين بدأ التنفيذ بعدين خمس سنين عصبة الأمم يعني قبل 47 وما يجوا هنا والتقسيم ومش التقسيم كانش- قبل الكلام ده ب 20 سنة يعني ده, ده بعد وعد بلفور مين اللي أصدره؟ أصدرته بريطانيا بس بالتوافق مع مين؟ بالتوافق مع فرنسا والتوافق مع إيطاليا والتوافق مع روسيا والتوافق مع أمريكا وعد بلفور صحيح اللي أصدرته بريطانيا لكن الدول الأوروبية توافقت عليه وعشان كده الدول اللورد أليمبي لما دخل القدس سنة 1918 قال الآن انتهت الحروب الصليبية وبدأت عصبة الأمم تفوضوا لتهويد فلسطين وتتابعت الدعم الغربي فإذا المفروض نحن حيال الآن مشروع لم تنتبه الأمة إليه حتى توحش العدو ولذلك النهارده الناس كثير من الناس الآن يا أستاذ دكتور مظهر ما فيش حد الناس كلها بعمل إيه تعمل إيه لما يبقى عرضك في خطر ووطنك في خطر وقدسك في خطر واخوانك في محصورين في خطر في في غزة والمسجد الأقصى اخوانك مش قادرين يوصلوا له مش قادرين يوصلوا له وشايف الكنس وشايف اللي بيحصل وتقول لي النهارده اعمل ايه ربنا قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما فتاوى علماء المسلمين من 91 سنه اعدوا كتائب الجهاد فيما بينكم الجهاد الجهاد ان الامه الاسلاميه ينطلق من عقيدتها وان الجهاد فريضه ماضيه لكن هذا الامر يحتاج الى موافقه ولي الامر وال- يعني وال- ليس هي ليست قضيه فرديه هي أي ولي لازم الأمر تكون ولي قضية على الأمر مستوى هذا الحكومات يا أستاذ.
ولي الأمر عامل عند الأمة هنالك في ثوابت لابد أن ينضبط معها لكنه المنوط ب- باتخاذ القرار نعم هو المنوط باتخاذ لكن القرار.
في في يا يا ربنا سبحانه وتعالى شوف الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إيه في قيادة سياسية وهذه القيادة السياسية لها مرجعية مرجعيتها الكتاب والسنة ومصالح الأمة فإحنا مرجعيتنا الكتاب والسنة فلما أنت ن- في أحد- ثوابت لا يجوز أن نتخطاها يعني هل يجوز لأمتنا يعني شوف النهاردة بعد 91 سنة نعترف للكيان الصهيوني بأن سحب أرض فلسطين هل هذا يجوز واحد يغتصب الأرض ويقتل ويدمر ومستمر أشعل يعني السؤال مصر تعرضت لكم حرب أولا 48 كنا في فلسطين ولم نوفق العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 ال 67 العدوان على مصر وبعدين 73 وحكاية الثغرة سوريا الأردن من اللي متى أخذوا القدس أخذوها في فين في غيب ولما أخذوها في 7 يونيو 67 إحنا فين من 67 يا أستاذ مظهر منين فين الأمة من 67 حتى النهاردة فين الأمة من 56 حتى النهاردة فين الأمة من 73 أكبر ضربة وجهت القضية الفلسطينية هي اتفاقية كامب ديفيد أكبر ضربة وجهت أسلو اتفاقية ال- ال- المفاوضات العبثية أكبر اتفاق ضربة لها تلقتها في ال- و- و- وفتح الحدود والتطبيع مع العدو مصيبة ما بعدها مصيبة التطبيع مع الكيان الصهيوني عدو الله وعدو رسوله وعدو الإسلام أنا عندي يعني لا لا ولكن الوقت لا يسمح اسمح لي بس يعني, إحصائية يعني انا انا اجمل ما يعني ما خرجت به من من كلامك الطيب مسالتين المساله الاولى ان القضيه الان لم تكن لم تعد قضيه تقسيم الارض لتسع دولتين هي عندهم قضيه دوله واحده وبالتالي هم عاوزين يطردوا الفلسطينيين الامر الثاني ان يجب طالما أن السلاح عندهم عندهم هو سلاح العقيدة يجب أن نحاربهم بنفس سلاحهم أي أننا يجب أن يكون سلاحنا أيضا هو سلاح العقيدة سلاح العقيدة هذا تملكه الأمة الآن أم لا تملكه الأمة الآن ده سؤال مع حضرتك بعد ما أكلم أخونا الدكتور أحمد الجهيني وإذا لم يكن هذا السلاح موجود كيف السبيل للحصول عليه دكتور أحمد ويعني نحن يعني في هذه ال- القضية ال- ال- المهمة جدا والحاسمة جدا 91 سنة الدكتور جمال بيقول الأمة متخاذلة إيه إيه إيه أنت توافق على على على هذا الرأي وأنا لا أعترض عليه ولكن أريد أن أرى نظرتك أنت إلى الماضي كيف تنظر إلى الماضي عبر 91 سنة رغم أن في 91 سنة دول كان فيه اتفاقيات سلام مع إسرائيل كما ذكر الدكتور جمال عبد الهادي وإن كان هو لا، اتفاقية يعني السلام ينظر بدأت من تا- من ينظر 79 اه من 79 لكن 91 ما كانش فيه اتفاقية سلام لا 91 سنة يعني في هذه الفترة وقعت الاتفاقية الاتفاقية سنة 79 آه.
اللي وقعها الرئيس أنور السادات في في اللي هو في كامب ديفيد، أيوة، ايوه أيوة، أيوة.
في 79 بدأت هنا مؤامرة يعني م- عملية الاستسلام بين يدي العدو دي عملية التطبيع دي ايوه تمام إذا يعني يعني يعني لكن كي- الأمة ما كانتش لها م- من 91 سنة لغاية 79 ما كانش فيه حركة فاعلة يعني الأمة اتضربت في 48 ما حدش فاق مم.
56 اتضربت ما حدش فاق 67 اتضربت ما حدش فاق انتوا فين؟ فين القيادات؟ فين المسؤولين عن ال- ال- ما دي مسألة قضية عاوزة طب وقت انا انا عايز اسال السؤال ده للدكتور الدكتور احمد 91 سنه انتوا فين فين القيادات انت مش انت انت مش قياده لكن تنظر الى هذه القضيه ازاي يا دكتور احمد هو ال- السلام لابد أن يكون سلام عادل مم.
يعني السلام قائم على الذل او المهانه انا بتكلم عامه ما بتكلمش على آه، واقعه معينه فامتى احترمت اسرائيل بلاش اسرائيل اليهود امتى احترم احترم اليهود آه، معاهده السلام مم.
عندنا احنا في معاهدتنا مصر ما كل شويه يعملوا وجع قلب على الحدود مم.
ويقتلوا مش عارف عسكري ايه ويقتلوا ايه وكو- ويضربوا ايه يعني آه، آه، أنت مع إبرام المعاهدات السياسية أو أو السلمية مع إسرائيل ولا ضد أنا إبرام مع هذه معاهدة المعاهد؟
السلام عندما إنه تكون من منطلق قوة وليس من منطلق ضعف م.
عندما يكون في احترام متبادل النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع اليهود ما ننساش عمل معاهدات مع يهود بني قريظة بني قينقاع وبني النضير لكن لما اليهود ما احترموش اداهم على دماغهم وأدبهم وطردهم وأجلاهم ف- ف- فلا- فلا بد أن تكون ال- السلام بين طرفين إيه أقوياء بين طرفين قويين انما اعاهد امد له ايده و- و- ويضربني ما ينفعش هذا ليس بسلام دي نمره نمره اثنين اين الاعداد قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وليست قوه العقيده فحسب بل قوه العقيده القوه المعنويه الايمانيه والقوه الحسيه الاستراتيجيه العسكريه على السواء فاين اعداد الامه اين اعداد الامه لان ما ما تقوليش ان في قائد من قواد الامه او واحد فرد من شعوب الامه الاسلاميه الا هو يعلم علم اليقين ان اليهود مش هيسيبوه دي كلنا نعلم ذلك مش هيسيبوه بمعنى مش هيسيبونا في حالنا مش هيسيبونا يعني احنا عملنا ممسى مش هيسيبونا في حالنا واخد بالك هم لو خلصوا على اليهود هيخشوا عندنا ويخشوا على سوريا ويخشوا مش هيسكتوا لان هم مش هي طبيعتهم زي جبلتهم ما قال كده الدكتور جوهين الان مش- هم جبلتهم كده المخطط الآن في المرحلة الحالية دي مرحلة تفتيت الوطن العربي استكمال المشروع الشرق الأوسط الكبير يعني مش هيرجع مش هيقف عند فلسطين والعراق كانت خطوة من هذا المشروع أيوة وأفغانستان خطوة بس سابقة الحتة اللي أنا أقف عندها هو أعلن عن مشروع تدمير العراق وتمزيقه سنة 82 82 وتنفذ في التسع في التسعينات اه سواء شوف اتنفذ في التسعينات مم.
وحط مشروع تمزيق العالم العربي 82 وما اتعظوش بالعراق واللي حصل للعراق والدور جاي عليهم طب خلينا يعني خلينا اكمل كلامي مع الدكتور احمد الجهيني وهرجع عايز أقول لسيادتك إن تاني في الفكرة في مش هيقف زي ما قال الدكتور مش هيقف عند فلسطين ده هو عاوز يضرب المقاومة اللي جواه أشهد الله الذي يعرقل المشروع الصهيوني المقاومة على أرض فلسطين شوكه في ظهرهم اه فقط شوكة المقاومة الفضل.
في العراق المقاومة في أفغانستان المقاومة في كل بقاع الأرض لكن هو حجاش ربنا س- و- وشوف ربنا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك من الضالين كتب الله لأغلبنا الرسل ربنا بس بيختبرنا أنا فهمنا شوف حضرتك النهاردة اهتميت وعملت مشروع خاص ليلة قناة الناس علشان قضية فلسطين ده عمل إيجابي عاوز توقظ وعي الأمة يا أمة انتبهي خلي بالك أنت مسؤولة من كذا لكن في ناس آخرين مش مشغولين هسيول زي ما يقول واحد بي- مشغولين في حاجات تانية فالمهم ان احنا في فرض الوقت الان ايه فرض الوقت في رقابنا هو ان الخطر مش هيقف عند فلسطين الخطر بيستهدفنا فكون انك تتنازل عن فلسطين تتصور انت هتستريح وتنحل المشكلة وهيضرب المقاومة وانت تستريح لا ده انت ساعتها هيذلك لان هو قال كده ان ربنا خلق اليهود دول شعب الله المختار والبشر حيوانات الجويم كلما نفق حمار ركبنا حمارا ليس آخر.
علينا في الاميين سبيل أيوة.
آه، الامميين آه، يعني استكمل الحوار مع الدكتور نعم.
احمد وارجع ل- لحضرتك تاني ال- الدكتور آه، جمال عبد الهادي آه، آه، يؤيدك في في هذا الكلام في في ان ال- ال- ال- الامر لن يتوقف عند فلسطين فقط ولن يتوقف عند غزه فقط ولن ولكنه مشروع بالنسبه له مشروع قومي مشروع كذا وكذا ماذا او ك- يعني اعددنا نحن ل- ل- ل- لمقاومه هذا المشروع م- م- مش على مستوى الحكومات يعني خلينا نتكلم على مستوى عامة، الشعوب على مستوى عامة، ائمه نعم، المساجد عامة، على عامة، مستوى عامة.
الموظفين والعاملين وربات البيوت والفضائيات والاعلام على المستوى الشعبي ان صح التعبير أنا- والله هو الكل في خندق واحد الكل في خندق واحد كلنا في خندق واحد انا ارى بكل صراحه وبكل وضوح الكل مقصر الكل مقصر الكل مقصر تقصير رهيب وشديد على اي مستوى على مستوى القيادات على مستوى الشعوب على مستوى الدعاء على مستوى العلماء على مستوى ال- رجال الاعمال تقصير رهيب الامه ليست فقيره والكلمه دي نحط تحتها خطوط كتير قوي الامه ليست فقيره الأمة ليست ضعيفة ليست فقيرة ماديا مادياً ولا واستراتيجياً بعناصرها- و- بعناصرها ال- ال- ال- ماديا واستراتيجي عشان هي ت- تحرر الارض وعن- احنا عندما نتحدث عن عن تحرير الارض والعرض وعن وعن الجهاد مش معنى كده ان احنا مش خايفين بالعكس والله احنا اكثر ناس نحب بلدنا ونحب وطننا وندافع عنه ونريد العزه والكرامه لبلدنا ولوطننا المسلم في في مصر وفي كل مكان لكن نعلم باننا اذا اردنا ان نحفظ عرضنا وكرامتنا لابد لنا من قوه لابد من قوه العالم دلوقتي يعني عالم هذه هذه تقلبات.
القوة يعني ماذا تقصد بها؟ ايه إيه هي القوة اللي تقصدها؟
يعني احنا دلوقتي امام عدو غاشم وظالم منذ عشرات السنين ماذا اعددنا له من قوه عسكريه واستراتيجيه انا لا اتحدث عن مصر فحسب انا بتحدث عن كل الدول العربيه هل الامه عملت تعاون استراتيجي بحيث يبقى حائط صد لو حصل إذا حاجه رقم واحد التعاون بين الحكومات وبين وبين الشعوب. دور الشعوب يعني يعني يعني كيف يستعد الشعب لهذه القضية؟
ده موضوع كبير موضوع كبير اولا لابد من تربيه وتاسيس وترسيخ العقيده في قلوب النشء الجديد ده رقم واحد.
النشء اللي طالع ترسيخ العقيدة في قلوب النشء الجديد، ولادنا وشبابنا وفتياتنا.
ودي إن هذه القضية قضية محورية وقضية عقدية وده لابد مثل ان الرسول يتعاون عليها وكذا.
الجميع آه.
لابد ان يتعاون المدرسه آه، مناهج والبيت.
تربوية.
اه المدرسه والبيت والس... كله يتعاون يعني فاكر ام محمد الفاتح لما كان الولد صغير وخدت بايده على النهر وقالت له شايف انا عايزك تفتح دي الولد اتربى على ايه؟
على إنه اتربى عايزك على- اه يفتح على دي.
الجهاد فاحنا الولد النهارده آه، عايزك تطلع لاعب كوره عشان تجني الملايين فاحنا امه مش فقيره امه غنيه الملايين بتترمي في في, في تفاهات وفي كلام تحت فاضي أقدام الراقصات أحيانا.
و- و- وآه نعم و- الرقصات وغير الرقصات توجه في غير طر- طرق مشروعة ومفيدة نفسنا المجتمع يبقى م- مجتمع إيجابي نافع الشاب يبقى إيجابي ونافع يبقى النشء التعليم مناهج التعليم لازم تفوق ال- ال- الشباب وتفوق الشاب بياخد ايه في منهجه بياخد ايه لحماية وطنه وحماية أرضه وحماية أخته مفيش نص حتى ب- قصيدة شعرية عن فلسطين عن القدس عن التاريخ الإسلامي عن صلاح مسح الدين الجهاد عن من عن الشباب مم.
تعالى تعالى افتح لي دماغ اي شاب يفتح دماغه شوف جواه بيفكر في ايه يا بنت يا سجاره يا جنيه يا كوره إيه إيه هم هم حمايه البلد قول له آه، انت لو دخل اليهود قال لك يا عم احنا كده كويسين آه، مفيش هدف الأب الذي لا يربي ابنه على على هذه القضية هو أب مقصر من وجهة نظرك دكتور أحمد وجهة نظر آه، مقصر ومسؤول عما تقصير يحدث شديد.
في طبعاً.
أرض فلسطين طبعاً.
الآن ومستقبلا طبعا يبقى لابد ان نهتم بالناس الصغار وبالشباب حماة الأمة وحراس العقيدة الشباب ده لازم يتربى على العقيدة الشاب لو لو في لو غرست العقيدة في قلبه وسقي ماء م.
العقيدة والله لهد الدنيا بقوة عقيدته مم.
انما اكثر الشباب الا ما رحم ربي وعصم آه، تجد ليست لديه عقيده ليست ليس لديه هدف آه، ما يعرفش حاجه في جهل ذريع لا يهتم الا أنا مش عارف ليه بتفاهات النهاردة الأمور.
ال- القعدة كلها يعني بت- بت- بت- بت- بتذكر فيها كلمة العقيدة أكتر من مرة يعني نعم.
سبحان الله في كل ما نتكلم نقول العقيدة العقيدة العقيدة اسمح لي أنتقل دكتور جمال و- وأن ت- سألت حضرتك من شوية عن السلاح العقيدة يعني اللي عنده نووي عشان أحاربه يكون عندي نووي زيه اللي عنده كذا فهم بيحاربونا بالعقيدة هل احنا السلاح الان الموجود في الامه هل سلاح العقيده الان؟ انا لا اتكلم عن مصر وحدها ولا الاردن وحدها ولا سوريا وحدها ولكن القضيه تهم آه، من هو في اقصى الشرق وفي اقصى الغرب من المسلمين ان كانت القضيه قضيه اسلاميه. سلاح العقيده الان هل هو موجود فعلا ولا محتاجين نستورده؟
يعني هود أن أذكر أولا لماذا فشلت الأمة منذ قرن من الزمان في مم.
رفع العدوان الواقع عليها لماذا؟
وإعادة وحدتها وإعادة خلافتها لأن الأمة يعني إيه ال- ال- لغيبه هذا السلاح.
ل- لغيبة أيوة نعم آه.
هو يعني أولا لماذا استطاع العدو أن يحتل أرضنا ويسلب ثرواتنا ويشيع الفتن في بلادنا ويمزق وحدتنا ويحرمنا من الدفاع عن أوطاننا أولا ضعف عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب الناس نمرة اثنين الترف حب الدنيا وكراهية الموت مفيش دعوة مفيش تربية مفيش آه، يعني إذا الأمة ال- تسلط ال- ال- ال- الأعداء والمنافقون عليها وتعطيل الشرائع وتعطيل الحدود ده ترتب عليه أن تربت أجيال لا تعرف لها ربا ولا ترتدي لها دينا وأسند زمام الأمور من سنة أول ما ضربت الخلافة 1909 إلى أناس يدينون بولائهم لأعداء الإسلام يضربون أمتهم لمصلحة العدو فإذا كانت عشان كده الأمة فشلت من 91 سنة أنها تتعاطى مع الأخطار المحدقة بها مع إفساد مراهج التعليم ما أصبح الولد لا يعرف ربه ولا يعرف دينه ولا يعرف من العدو ولا من الصديق ولدرجة ده اللي خلى لكن لكن الشباب لكن عندنا ده يا دكتور كمال مش على اطلاقه يعني إن- حضرتك بتقول ان اسند الامر الى ولاه امور كلهم يعملون لصالح القضيه من وجهه نظر الغرب لا مش لكن مصالح لصالح ضد مصلحة الأمة يعني طيب، ما- محمد ما- علي ما- باشا ما- لو شفنا تاريخه ولا إسماعيل ولا توفيق ولا فاروق ولا الب- يعني خلينا طيب ما ما عبد, عبد شريف الناصر الحسين يعني ولا لا، عبد ده الناصر ما تاريخ كان ده.
بيحارب والسادات كان بيحارب والرئيس يا- مبارك ما كان يا- بيحارب يا والاسد سيد- ما كان يا- بيحارب يا- يعني يا سيدي الله يبارك فيك هم.
احنا قلنا القضية تحتاج إسلامية القضية تنطلق من المعتقد يعني لو الأمة مثلا في سبيل على سبيل المثال في معركة 48 الأمة كان لسه الكيان الصهيوني عبارة عن عصابات 47 اه أنا بتكلم سنه كان في سنه لا، تمن- تقريبا ولا وتمن آه، كان عصابات آه.
صهيونية من سنة 18 كان عصابات صهيونية م.
اللي حصل ضربت الخلافة و... ووقعت تركيا صك الاستسلام والشرط الأساسي أن يعطلوا الشريعة ويستبدلوها بالقوانين الوضعية ويلغوا الخلافة ويطردوا الخليفة وياخذوا أموال الخلافة ده الشرط اللي من أجله وقعوا صك الاستسلام وتمزيق المنطقة بعد ما كانت أمتنا أمة واحدة أولا عطلت الشريعة ضربت الخلافة و و وبدأ تمزيق العالم العربي والإسلام وحطوا جو الشريف الحسين حطوا ابنه اللي اسمه فيصل حطوه على على على سوريا وبعدين طردوه وحطوا الش- الملك عب- عبد الله بن الشريف الحسين على الأردن وحطوا بدأوا عملية إيه تمزيق العالم العربي الجزائر العربيه و- و- و- نعم والشام نعم فلذلك انا عاوز اقول العدو اذا يعني له استراتيجيه الامه ما حاولتش انها ترجع لو... تقول ايه سبب مشكله ما فيش علماء قالوا بداوا يبحثوا المشكله ويبتدوا يضعوا الحلول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كان لما كان في امه يعني عاشت ت- تداعى عليها ال- ال- كانوا ال- ال- الروم البيزنطيين.
و- والبيزنطيون وكان الم... ال... ال... ال... ال... عندنا ال- ال- اللي بيسموهم الغساسنه والمنازره يا- يا مشغولين ببعض عمال من قبل الفرس وعمال من قبل الروم احيانا بعضهم يقاتل بعضهم لحساب الروم مره لحساب الفرس عمال يعني عملاء يعني ع- عمال يعني اه آه، يعني- وأحيان- يعني يخدمون عندهم اه يخدمون بلغة اه ال- بيتعين من عنده امير يقول لك الامين العربي الغساني فلان والامين المنزلي فلان لخدمه واحيانا على بكر اخينا ان لم نجد الا خانه يقاتل بعضهم لمصلحه العدو لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم الاوطان محتله القدس محتله فسادت العقائد و... والمعاملات و... والامه عباره عن ما عندهاش حرمه حتى للاعراض كان الواحد الست تطهر من تفاصيلها الرجوله يقول لها اذهبي في استفضيع من فلان كانت في قمه الاستهانه والاستهزاء تضع رايه حمراء على بيتها نعم.
ل- ل- نعم.
فجاء محمد صلى الله عليه وسلم لكي يعلن أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وانطلق ينتقي ويربي ويكون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يعلمه على كتاب الله يغرس المعتقد الصحيح 13 و- سنة.
13 سنة عقيدة.
ف- عق- عقيدة والسلوكيات والأخلاقيات يعرفهم الحلال ويعرفهم الحرام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دي كام سنة 13 سنة بس كان همه كله قضية الإسلام حمل أمرا عظيما لله انتهى عهد النوم يا خديجة هذه المدرسة دار الأرقم ابن أبي الأرقم دار سعيد بن زيد خرجت ال- ال- الفئة القليلة كانت حوالي يعني ع- عدتهم يعني عدة أهل باريس 314 لكن كانوا بيقولوا 38 وبعدين زق- المهم بمجرد ما, ما, ما رحل ليلة الإسراء والمعراج وصعد إلى السماوات العلى وجمع له الأنبياء وصار بهم إمام في المسجد الأقصى فدل ذلك على أنه الإمام الأعظم الرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم أدرك أنه مكلف من ربه تحرير بيت المقدس وتحرير الإنساني الأوطان كلها وكسر شوكة العدو صلى الله عليه وسلم فلما جه كان في السنة العاشرة من البعثة واصل مهمته لغاية ما اكتمل التكوين القاعدة الصلبة هي لا تحدث التغيير صلى الله عليه وسلم وبعد كده كانت الهجرة وصل المدينة المنورة أقام مؤسسات الدولة الإسلامية السياسية المسجد.
والاقتصادية والتعليمية والإعلامية وحتى علشان تقول السياسية كان على رأسها محمد صلى الله عليه وسلم الثوابت اللي تضبط العلاقة بينه وبين الأمة القرآن والسنة هو يلتزم بها في مق... يعني تقول الرعية بايعتك يا رسول الله على الكتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ده اللي يوزن مش على كيفه هو كان محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه كان ما كان يلتزم بالمصدرين بالثوابت بتاع هذه الأمة بمجرد قيام الدولة الإسلامية قامت قيامة الدنيا الروم والفرس ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يا خيل الله اركبي فإذا به يعقد ستين سرية رايات لستين وسبعة وعشرين غزوة بخرج وينتصر في أول غزوة 2 هجرية على طول يعني أول غزوة ويجري اليهود و- و- وبني النضير نعم والطوالة.
ولكنه لم لم ينسى العدو الذي يحتل الوطن وكانت مؤتة وكانت غزوة تبوك والناس في حر شديد وما عندهمش مال فتح باب الاكتتاب لغزوة مؤتة آه، تبوك عشان يقاتل الروم قالوا يا رسول الله نخرج لك فاللي في ده- كل واحد تبرع والست تخلع العج... الع... السدريه بتاعتها والعنديه واللي بتخلع الخلخال وعثمان بن عفان جهز 950 يعني كان هم كان من ضمن هموم الرسول هم الأرض المحتلة وهو وهو لا زال على على على نعم قيده.
ويدرك الطريق هو ده الطريق ده الطريق اللي باع من تحت رجلينا عشان كده 91 سنة واحنا بنتخبط لسه النهاردة يقول لك النهاردة لسه بيتكلموا عن المفاوضات ادوا لهم فرصة فرصة ايه فرصة ايه بعد 18 سنة أوسلو عبث 91 سنة أمة محتلة دي فرصة ايه اللي بتتكلموا عليها اشمعنى يعني ويقول لك اصل الامريكا اصلها زعلانه وهم مش عارفين التوافق كان بس ده تضويع توزيع ادوار لكن عندنا ضعف سياسي عبط خل ما شئت مش عارفين ان الكيان الصهيوني والولايات المتحده الامريكيه والغرب عباره عن كيان واحد استراتيجيه واحده لكن توزيع الادوار هلا آه، أس- ال- الولايات المتحدة الأمريكية في توافق استراتيجي تعاون استراتيجي واعترفت بالقدس للعدو الصهيوني بأنه عاصمة أبدية له الكونجرس أصدر قرار وطلب أصدر قرار بنقل ع- السفارة الأمريكية للقدس يبقى حضراتكم النهاردة لسه بتتكلموا لي ادوا لها ف- تصور إن أمريكا لسه ادوا لها فرصة غباء سياسي أنا عاوز أقول إذا المفروض الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك مهمته عرف من العدو ومن الصديق وإن العدو ده لازم يتحرر وما خطش هو يعني شيء اللي أنا آه، آه، معلش أنا يعني افتقدت على الوقت بتاع السادة ال- لكن عاوز أقول الشيء الذي يلفت هو انا النظر- عايز بس اقول للمشاهدين الدكتور احمد الجهيني قبل الهوا قايل لي ادي وقتي للدكتور جمال لا مش بس فأنا كده ده بعتذر انا للدكتور احمد ده انا إن- يعني بستمتع- بطول عليك شويه انا بعتذر بستمتع لك.
انا بستمتع ودي والله- حقيقه والله والله آه، لكن يعني و- و- هو الدكتور احمد ده طلبه هو لا يا يعني اخوانا مش- والله انا آه.
استمتع و- يعني واتعلم أنا آسف و- لأن جزاك أخذ الله الحق.
خير.
يعني- و- ويشرفني ان اجلس تحت قدمي أنا- اتعلم الله منه يبارك فيك. أنا ده آسف انا يعني والله.
بتعلم منه لا أنا ربنا آسف يبارك فيه والله.
ويحفظه ربنا ربنا يكرمك دكتور احمد سعد سعد صدرك الله والاخلاق يبارك فيكم الله يستر اتفضل يا استاذنا الدكتور نكمل النقطه اتفضل ف- فلذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يعني في الكلام ده ليله الاسراء والمعراج في العاشر من البعثه بعد العاشر 15 هجريه شوف كم سنه 15 وصل 2 هجريه 15 هجريه يعني بعد بعدها- وفاته وبعد وفاه ابي بكر تحررت الشام كلها حمص ولبنان والأردن ودمشق و... وآخر معقل والأردن وآخر معقل تصور حضرتك بيت المقدس اللي تسلم مفاتيح عمر, عمر.
بن الخطاب رضي الله عنه بس ايه العلاقه بين ال... بين الاسراء والمعراج وبين ال... هذه الانتصارات حضرتك بتقول 18 سنه 15 15 سنه من اسرائه لا عشر من إسرائه صلى الله عليه وسلم هو إسراء في العام العاشر و... وهاجر في العام قبل الهجرة.
13 والعام 15 هجرية فتح بيت المقدس يعني بعد ما هاجر ب 15 سنه بعد ما هاجر ب 15 سنة اه طب في علاقه بين بي- بين ال- الاسراء والمعراج وبين الانتصارات دي نعم عايز هو تقولها؟
هو في ليلة الإسراء والمعراج اتعلم خد الدرس ايوه انا عايز بس ابرز خد للمشاهد الدرس.
هذه النقطه خد عشان برضه اتعلم- ما اتعلم.
يقولش ايه العلاقه يعني لا آه.
خد الدرس ربنا قال له يا محمد الأرض المباركة دي الأرض المقدسة اللي جدك آدم وضع عليها أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة الأرض التي لا يشد الرحال إلا مساجدها المسجد الأقصى والمسجد ال- ال- ال- الحرام النبوي ومسجد و- الهزل.
هو فهم وهو- اللمحه ليه الاسراء كان لبيت المقدس ثم المعراج الى السماء السابعه عشان هو ال- في- فهم الموضوع يا عشان محمد هذا الارتباط الارتباط الوثيق بمقدسات المسلمين ايوه لما يا ان المسجد الحرام يا ان المسجد الاقصى يبقى المسجد الاقصى في خطر لما المسجد الاقصى في خطر يبقى الحرام في خطر يبقى مسجد النبي في خطر وده اللي انتبه ليه صلاح الدين الايوبي صلاح الدين الايوبي في الحروب الصليبيه كان في واحد اسمه ارنون بس بذكرنا حتى لا انسى اسمه ارناط في يوم من الايام كان لسه الحروب الصليبيه موجوده كان فيها قاعده عسكريه فنزل مراكب في تل القلزم ميناء السوي... ال- ال- ال- ال- ميناء العقبه وراح هاجم ال- ال- الجزيره العربيه وبدا يفكر في مهاجمه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الجثه بتاعته المهم وصل الخبر لمين لصلاح الدين الايوبي فأصدر أمر لحسام الدين أخوه الملك العادل كان في مصر هو نائب عنه أصدر قرار لحسام الدين قائد الأسطول مراكب ونزلت البحر وطاردت ال- ال- المراكب الصليبية لأن أدركت أن المسجد الحرام في خطر ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دول الرجالة دول أمة رجال صدقوا ما ما عهد الله عليه أنا عاوز أقول اتعلموا في مدرسة الإسلام فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج تعلم المسؤولية عارف أهمية المسجد الأقصى وده يحتاج لتفصيل آخر لكن في النهاية ماذا فعل عارف أنه يحتاج لن يت... لن يخرج الروم بعد 700 سنة إلا إذا وجد الجيل النصر المنشود وقد كان والجيل المصدع ازداد ال- احنا زي ما قال الاستاذ الجهني انا احنا انا انا أغنياء مستمتع انا بعقائدنا.
مستمتع واكيد يا اخوانا المشاهدين مستمتعين بالحوار اسمح لي بس يعني عشان ترتاح شويه لان انا مشفق على على صحتك ربنا يديك الصحه وطولة العمر ما يا أستاذ آه، أحمد، آه، يعني- آه، هنتكلم في آه، انا عايزك تقول لي صور من التاريخ حضرتك حضرتك ذكرت لي صوره نبويه مشرقه وعايزين نتكلم عنها بس اسمح لي آه، اتفضل.
اشارك اتفضل.
الدكتور احمد الجهيني في في هذه القضيه و- وسؤالي لك دكتور احمد ما الذي أطمع العدو في مواصلة عدوانه حتى وصلنا إلى النتيجة التي نسمع نراها الآن يعني حتى قيل لي إن آه، في العراق الآن إسرائيل في العراق تعبث كيفما شاءت على الدكتور جمال يعني هي- هيؤيدنا في هذا الرأي و- وهناك آه، يعني من يبيع الأرض ومع اعتذار طبعا للعراقيين هناك من يبيع الأرض وهناك استيلاءات وما إلى ذلك و- ويمكن قرينا من شوية برضه في سينا كان في ناس مش- شارية مشروعات بعقود مزورة من اليهود ل- لسيناء يعني مخططات آه، آه، واسعة على مستوى العقيدة على مستوى العس... الأرض على المستوى العسكري على كذا على كذا ما الذي أوصلها إلى هذا ال... ال- ال- ال- يعني هل هل سعدت أنا أع- أنا أعلم طبعا أن أن هناك الغرب يقف وراء القضية ويؤازرهم ت- يعني بشدة ولكن برضو يعني من وجهة نظر حضرتك قول لي نقاط كده معينة لا شك ان ان السبب الرئيسي ضعف الامه ضعف الامه وتفريط الامه في منهج ربها في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الامه يوما من الايام ما كانت مترابطه الا ونصرها الله عز وجل نصرها بارتباطها بتمسكها بوحدتها بجماعتها قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب لذلك تجد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الرعيل الأول ما انتصر في غزوة من الغزوات إلا بالعقيدة وما النصر إلا من عند الله عز وجل في غزوة بدر انتصرنا غزوة أحد اتهزمنا ليه لمخالفة الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عقيدة في غزوة حنين بعد فتح مكة يمكن احنا كنا كتير شوية بعد فتح مكة كان المسلمين وصلوا حوالي 12000 مثلا م.
كان فتح مكة 10000 و2000 من مكة حوالي 12000 أول مرة يصل عدد المسلمين إلى إيه إلى هذا العدد آه.
ف يعني حسوا ان هم يعني اصبحوا في منع وفي فهزموا في بدء المعركة هزيمة نكراء م.
حتى أن كتب السير بتقول بعض الصحابة بعض الجند لم يتوقف من الجري إلا في مكة ويوم حنين إذ أعجبتكم ويوم حنين إذ كثرتكم فلم أعجبتكم تغن عنكم شيئا فلن تغني عنكم شيئا. وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين فليه السبب إيه حتى يتعلموا درسا غاليا وهو وما النصر إلا من عند الله عز وجل متى ارتبط ال- متى ارتبطت الأمة بربها وتعلقت بالله عز وجل لنصرها الله وإن كنا في أضعف حالتنا وإن كنا في أفقر حالتنا يعني العبرة إذا بال- مش مش يعني مش بالمليار ونص اللي احنا فيه في حرب يعني أنا- اكتوبر أنا عشان أسمع ما يقولوش ان كثير احنا من- بنتكلم زمان لا آه.
في حرب اكتوبر مم.
لما الجند المصري قال الله اكبر انتصر.
و و وردت أر- ارجاء الكون وكان الدعاء بيروحوا في السكنات العسكريه ويحثوا الجند على على الشهاده وعلى حمايه الارض والعرض ورفعوا الله اكبر حطموا خط برديف و و وكان الاعداء في رعب وهلع رهيب تعلم اليهود الدرس ليه لان الامه وقتها ارتبطت بالله عز وجل ملوش احنا واحنا و- لا الله يعني حتى أخو الرئيس نفسه كان بيحارب يعني نعم هو- وقتل في المع... واستشهد في المعركة نعم يعني ف...
كان فيه في كان فيه كان كله متعاون ومتضامن والى اخره والكل يفتقر الى الله عز وجل م.
يعني مفيش حتة الأنا مفيش حتة المن يعني سبحان الله آه، تسرب العجب إلى بعض النفوس في غزوة حنين أصابهم بعض لأن هم في كسرة في منع فعلمهم الله عز وجل فلما تعلموا نصرهم الله عز وجل وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يقول إلي عباد الله أنا رسول الله ويثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة القتال وقد فر الناس عنه إلا أن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم يثبت ثبات الرجال بل ثبات الجبال الشوامخ ولا يخشى إلا الله عز وجل لأنه أعظم من ارتبط قلبه بالله عز وجل فمتى ارتبطت الأمة بربها وطرحت قلوبها بين يدي الله عز وجل مع كامل الأخذ بالأسباب لا يعني ذلك بأن الأمة تفرط في الأسباب الحسية العسكرية أو الجم... قال النبي الجماعة رحمة والفرقة عذاب فلا بد وأن تكون الأمة يدا واحدة صفا واحدا على قلب رجل واحد ما يقولوش مصر بس ما يقولوش سوريا بس ما يقولوش الأردن بس لا كل الأمة يا إخواننا قوة الأمة في جماعتها في وحدتها في اعتصامها ولابد وأن نبدأ بأنفسنا سيبوا اليهود اليهود عمرهم ما هيبقوا صالحين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلا بد أن نتوجه إلى أنفسنا بالتغيير الحقيقي الذي نتعرف به على علاقتنا بالله عز وجل ومن ثم علاقتنا بالآخرين وما الذي يجب علينا فعله إذا هذه الأحداث نحن أمة لا ننتصر بعددها وإنما تنتصر بعقيدتها نعم مع الاستعداد والأخذ بالأسباب جزاك الله خيرا يعني دك- عشان كده دكتور ربنا جمال.
قال حتى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة، نعم.
لأن أنت أشرت نقطة أن العدو الآن تفوق في كافة أسلحة نعم.
الدمار الشامل نعم واحنا مش هل نتصور ان احنا ننتظر حتى نحوس لا احنا عملنا الانتفاضة علمتنا توازن الرعب بالاستشهاديين ريم الرياشي وغيرهم ال- ال- الذين قدمتهم الانتفاضة احنا الان مش منتظرين العالم الاسلامي مش منتظر الا ان ربنا يقيد له قائدا ربانيا يقود بكتاب الله وينقاد له حينئذ ستسوء الشعوب اللي انت شايفها نايمة دي الايمان كامن في قلبها نعم.
عن, يحتاج- الوا- عن الواجبات ال- الواجبة الآن العاجلة على الأمة هتكلمني لكن هل تسمح لي أخد اتصال أو اتنين لأن المشاهدين يعني كما بيقول الأستاذ حمدي المخرج نفسهم يشاركونا يا دكتور جمال اهلا وسهلا اتفضل تسمح لي اتفضل اتفضل
أول اتصال أستاذ يوسف السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وعليكم اتفضل السلام آه انا آه، بحب بلغ تحياتي ل- لدكتور جمال دكتور جيني ربنا يخليك.
واحب هو البرنامج شيق جدا مش عاوزين ينتهي يعني ربنا يكرمك بس شكرا انا عايز اسال آه، دكتور جمال دكتور جيني احنا ايه الخطوات المطلوب مننا احنا ك- كافراد عاديين تمام ليس بيدنا حيله ولا قوه ايه المطلوب مننا احنا كاشخاص نعم.
وفي نفس اللحظه برضه واجب العلماء يعني دكتور جمال دلوقتي بيقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه يعلم ويعمل قاعده نعم والعلماء خلفاء الانبياء نعم ففي ورثة دور على الأنبياء.
العلماء وفي ورثة.
دور علينا احنا كافراد نعم.
فاحنا عايزين نتكلم في خطوات علميه الناس بسيطه زي حضرتك الواجبات نتكلم شكراً، عنها وانا انا اسف جدا انا كنت أستاذ يوسف شكرا جزيلا أبو سلامة من البحيرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أخي الكريم آه، أحيي الدكتور جمال عبد الهادي والدكتور أحمد ال- الجهيني شكرا بارك الله فيهم آه، فيهما وتقبل الله منهم آه، جميعا إن شاء الله جزاك الله خيرا ال- الحقيقة أن آه، يعني آه، أذكر فضيلة ال- الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي بقول آه، إمام من أئمة المسلمين أو آه، الإمام حسن البنا رحمة الله عليه قال اتركوني وفلسطين فإن ضاعت فلسطين منا فاسلكونا على الملأ
شكرا جزيلا مين طيب نست- يعني هنتواصل معاكم بس عشان دكتور جمال يعني يشارك الاستاذ يوسف كان بيقول ما هي الخطوات المطلوبه مننا احنا كشعوب وواجب العلماء و- وده وده يمكن ده داخل في نفس السؤال اللي كنت بساله لحضرتك نعم.
الواجبات العاجله الان على الامه الاسلاميه يعني هو ال- أفضل أول واجبات دعم المقاومة مم.
المقاومة بكافة أشكالها مم.
وأن تعد نفسك وزوجك وولدك لمواجهة الأخطار تمام لأن دي معركة مستمرة متواصلة مش بتاعت يوم ولا يومين كيف ندعمه يا دكتور جمال يعني يعني ما هم احنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بيربي أولاده على الإسلام يقول له هذا عدوك هذا صديقك يربيه على على المعتقد الصحيح وعلى إنه ال- ال- ما يسمى ب- بأمن الأمة الإسلامية يرتبط بالمعتقد وعقيدة الجهاد فإذا لازم نربي أولادنا أولا على ال- على عقيدة الجهاد والمقاومة ودعم المقاومة الفلسطينية ودعم المقاومة الإسلامية في كل بقاع الأرض على مستوى الحكومات يعني نعم.
يحاولوا يساعدوهم اما بسلاح اما باموال اما بكذا ده- دي بقى يعني دي ده- مسألة دي القضية ال- ال- ده مفهومها كل هو الآن الحكم الشرعي مم.
إن تحرير فلسطين ودعم أهلها بالمال والنفس والسلاح وكسر شوكة العدوان الصهيوني ومن معه فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد لا حاكم ولا محموم ولا قائد ولا عسكري ولا جندي الكل تحت التكليف كل على قدر طاقته وإمكاناته كما أن الفتوى قالت لا يجوز الصلح مع الكيان الصهيوني والصلح مع الكيان الصهيوني خيانة لله ولرسوله لا فتاوى علماء المسلمين وقالوا لا يجوز الدخول معه في شراكة اقتصادية تدعم العدو اقتصاديا فهذا يستلزم من احنا نطالب الشعوب تطالب القادة وقف ضخ البترول وقف ضخ الغاز عدم الدخول معهم في شراكة المقاطعة أصل دي القضية المسألة ما أصلا مش دي مش جهدي أنا ما ما يجب أن الشعوب ما, تخل ما, تخل ما لا تخرج نفسها من المسؤولية لا أنت مسؤولة خايفة من إيه الأجل بيد الله والرزق بيد الله لازم القادة والزعماء يسمعوا نداءاتنا قد تسمح لي اتصال ام ياسر معاها معاها التليفون بقى لها دقائق ام ياسر السلام عليكم
بركاته اتفضلي
دلوقتي حضرتك بتتكلم عن القدس انا من سنة 61 كنت مدرسة في الكويت خدت بال حضرتك أيوة.
ورغم هذا سمعت من بنات فارس قالوا ان ان اسرائيل مش هتسكت هتاخد من الفرات للنيل وده بيحصل دلوقتي احنا فعلا عايزين ولي الامر يقول لنا اطلعوا اعملوا حاجه احنا ممكن نعمل مليون حاجه ممكن نعمل مليون حاجه ممكن نفهم الناس العقيده فعلا بتاعتنا ضعيفه ليه لان فيه ضغط علينا في ضغط مش عارفين نتصرف ام ياسر عاوزه ولي الامر يعني يعطيها الفرصه او يعطي للشعوب الفرصه بان تقدم شيئا للقضيه الفلسطينيه شكرا ام طارق السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام اتفضلي زي حضرتك يا دكتور مرضي الحمد لله وسلامي للدكتور جمال والدكتور احمد وربنا يبارك فيكم على الموضوع الحيوي اللي بتتكلموا فيه شكرا شكرا جزيلا آه، آه، يعني عايزه اقول حاجه اتفضلي.
يعني اولا ال- الاعمار بيد الله فلا بد ان احنا ت- ت- يعني يبقى في تجهيز للهمم نعم ان الشعوب كلها تقف مع مع القدس ومع فلسطين لكن نقف متكاثرين وبنتفرج كلها فرجه وكله كلام وكله شعارات طب انا عايز اعرف اصحاب المليارات الفلسطينيين اللي متوزعين في البلاد العربيه دول دول لابد ان هم يغذوا القضيه الفلسطينيه ويدفعوا فلوس وما شاء الله عندهم شباب يعني كل اسره فيها بالاربع خمس شباب ليه ما يطلعوش دول ويدافعوا ويحاربوا ويدخلوا من المعابر ويحاربوا انا مش عارفه ليه هم واقفين بيتفرجوا وعايشين عيشه عيشه مترفه وبرضه المصريين وكل الجنسيات بالمليارات على الراقصات والداعرات حرام والله كل اللي بيحصل حرام ان احنا قاعدين نايمين دافيانين والناس دي كلها يعني بتتعذب شويه قله هي اللي تتعذب طب ما نقف كلنا وقفه رجل واحد وكلنا نحارب وكلنا ندافع الست في بيتها والراجل في مجا- في مجال عمله والشباب الضايع اللي مش لاقي حاجه يعملها غير انه يشرب مخدرات انا عايز اعرف فين فين تشحيذ الهمم فين يعني كلنا المفروض نقف ونهب يعني هبه رجل واحد حتى نستطيع ان احنا نحرر ال- القدس ونحرر فلسطين ده ده دوله صغيره جدا واسرائيل لا مؤاخذه يعني في المثل لو الكلب عرف ان انا هخ... ان انا اخاف منه هيهبهب ويجري ورايا لكن لو مش ميلت على طوبه وقمت بيها عليه والله لا يجري واسرائيل برضه نفس الحكايه مفيش حاجه اسمها امريكا ولا دوله عظمى الدول دي ربنا لو سلط عليها مرض من الامراض والله لا يهلكها والله لا يهلكها والله لا يهلكها مفيش حاجه اسمها الخوف من دوله عظمى ولا دوله كبرى الكبير هو الله والنصر من عند الله ولو حطينا ايدينا في ايد بعض لابد ان احنا هننتصر باذن الله وحتى لو اخفقنا مره هننجح في الثانيه ويبقى كل ده عباره عن عظه وعبره لابد ان احنا نعتبر هنسيبها نسيب فلسطين تضيع زي العراق ما ضاعت وزي ده ما ضاع فين الوقفه فين الشباب وانا ب- يعني بشكركم على البرنامج شكرا يا ام طارق جزاكم الله خيرا لو سبت الكلب هي يعني لو خفت من الكلب هيهوهو عليك ويعضك لو شلت طوبه هيجري ويسيبك اعتقد احنا محتاجين نشيل طوبه مين استاذ حمدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل أه بشكر الدكتور جمال والشيخ مع حضرتك وربنا يجازيهم عنا شكرا آه، خير الجزاء في الرسالة اللي بيقدموها معانا دي وبس أنا بقول برضو إن إحنا إحنا اللي ضيعنا ال- ال- الفلسطينيين من ساعة ما بدأنا نهمل في تربية أولادنا تربية إسلامية مهم.
فبقت هو ده الجيل اللي احنا ربنا ربنا غلط بقت هو النهارده الجيل اللي عايز يحمل القضيه مم.
لو الجيل ده تع- تربى على القران وعلى سنه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام كان النهارده بقت في جهاد نفس حتى على الاقل
استاذ حمدي انا بشكرك جدا جزاكم الله خيرا محتاجين نربي ولادنا على الجهاد محتاجين نربي ولادنا على روح المقاومه ونربي أولادنا على حب القضية الفلسطينية وانا عايزين أتابع بس الكلام الأستاذ أحمد آه.
قبل ما أخذ تلقى سؤالك فلسطين ما ضاعتش مم.
لأن فيه الطائفة الظاهرة المنصورة لا زالت صامدة مرابطة مم.
والرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم خذلان من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك اللأواء يعني يتعرضون لما تعرضوا له في العدوان الأخير لكن صابرين صامدين وربنا سبحانه وتعالى قال دي أرض المحشر والأنشر وهينزل الم- المسيح عليه السلام ويقتل الدجال ويصلي بإمامة إمام المسلمين هتبقى في خلاف على منهج النبوة طب ما تيجي يا دكتور كمان نكمل ال- الواجبات حضرتك قلت لي ان الأول- الواجب الاول آه، دعم روح المقاومه ونربي لا، اولادنا هو على طبعا المقاومه هو في حاجات لابد ثوابت لا يجوز يعني, آه، آه، واجبات.
يعني تخطيها على طريق العمل لتحرير بيت المقدس مم.
اولا العدوان ع- يعني المفروض اول حاجه لازم لم يكن لليهود كيان سياسي على ارض فلسطين قرب 14 مايو 48 قبل أو 14 مايو.
قبل 14 مايو 48 فهو كيان استيطاني عنصري انا مستغرب الامه ازاي تتعايش مع السرطان طب ما هيفتك بيك لكن قبلت اذا ليس له ك... لا ليس له لا حقوق شرعيه ولا تاريخيه ولا دينيه اصحاب الحقوق الشرعيه والتاريخيه والدينيه في فلسطين هو العالم الاسلامي وشعب فلسطين راس الحربه هذه المساله لابد ان نضع في الأمام. لا يجوز التنازل عن حبه رمل فلسطين من ارض من تراب ارض فلسطين يعني الناس اللي بيتكلموا عن الرباعيه وعن آه، ال- آه، ال- آه، الارض مقابل السلام يعني ايه ارض مقابل السلام الارض المقدسه مقابل السلام دي ارض ربنا روح تنازل عن بيتك تنازل عن اي حاجه تانية لكن ده ارض ربنا لا يجوز التنازل دي ميراث الامه الاسلاميه ارض الاسلام فدي ثوابت لا تفريط لا دولتين ولا رباعية ولا كلام ده كله لازم نربي أولادنا لا تفريط في حبة رمل واحدة من أرض فلسطين تعليق الاتفاقيات التي تعتبر الصهاينة أصحاب حقوق شرعية في فلسطين يعني أسلو يجب أن تلغى يقول الراجل لو الراجل فعلا عنده ش... ي- إلغاء أسلو وادي عربة وكان بديفيد لأن زي ما قال الأستاذ ذكرنا بأن الخطر قادم قالوا كده هنسترد سينا وناخد شرق الدلتا وناخد شمال البحر الساحل الشمالي وناخد الإسماعيلية وننزل جنوبا وقالوا تكلموا عن إقامة دولة نصرانية لا مكنهم الله ودولة نوبية وتكلموا عن تمزيق السودان الله مزقهم كل ممزق إذا الخطر محدق بنا يا أستاذ فإذا المفروض مش قضية التفريط في وأنه هيبقى العدو هيستمر أنا هقول بسرعة إعلان التراجع عن المبادرات لا يوجد شيء اسمه أرض مقابل السلام وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وكل من يعاونه في دعم هذا العدوان و- و- بال- بالمال والسلاح زي ما قلنا من شوية تعريف الأمة بالعدو وممارساته إن ده عدو إن يسخفوكم يكونوا لكم أعداء ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فلسطين ل- دعم المقاومة وقف المفاوضات العبثية بقى عشان ننتهي من القصة دي لسه النهاردة أنا سمعت في القمة طبعا أنا ما أعرفش القرارات اللي هيتخذوها يقول لازلنا نت... مفاوض م... م- اتفاقية السلام لازلنا بمبادرة السلام أي سلام إذا كان العدو قال دي عاصمتنا الأبدية ولن نتنازل عنها وأنت تقول له لسه موافقة م- مبادرة السلام يجب أنه يتخلوا عن هذا الراجل اللي اسمه ب- آه، بان كيمون ده وقف بيتكلم يقول لهم اليهود لهم حقوق شرعية زي ما أنتم لكم حقوق شرعية في القدس واحنا بقى واحنا مش داريين بيقول ايه مع ان كل قرارات الامم المتحده تعتبر الكيان الصهيوني ان ال- الك... ان ص- ان ف- ان القدس واقعه تحت الاحتلال العسكري وكل القرارات اللي ات- والاجراءات اللي اتخذها العدو من تهويد باطله قانونا جاء النهارده بتاع ال- ال- الامم المتحده عشان ير يعني غ- ظهر فيه رغبه في تعديل القرارات عشان يخرج العدو لك- م- من المأزق الذي هو فيه مش رغبه دعم القوى المسلحه الرئيس جمال عبد الناصر قال كلمة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة و- ويا ريت المفروض المبدأ ده طبق على أرض فلسطين ساعتها س- 56 ولا 67 لازم يبقى في برامج يومية عبر أجهزة التعليم والإعلام زي حضراتكم توفق يعني المفروض يعني برضه الحمد لله احنا عندنا أسبوعيا اللي هو صفحات من التاريخ لكن يجب أن البر يعني جزاكم الله خيرا أتمنى أن ما حدث اليوم أن يتواصل ان تبقى القضيه باستمرار عايشه في ذهن الناس الناس بينسوا زي ما يقول لحضرتك القضيه دي عبر اجهزه التعليم والاعلام لا تتوقف لحظه واحده بان فلسطين امن فلسطين من امن العالم الاسلامي وان الخطر لن يتوقف عند حدود المسجد الاقصى تربيه الامه على غبر المقررات الدراسيه والاعلام عن تاريخ الامه الواحده وفلسطين في القلب منها لدور العلم رساله والمسجد رساله واحد بيدخل المسجد الان يا دوبك الجمعه اللي فاتت سمعت يا دوبك ال- ال- ال- ال- الخطباء بدأوا يتكلمون عن القدس والجهاد قبل كده كنت تدخل المسجد ما حدش يقول دعوة لفلسطين ولا م- مش معنى هذا ان فلسطين فقط احنا دماءنا يا استاذ آه، الدكتور الجهني وحضرتك ليس جراحاتنا مش بتنزل في فلسطين بتنزل في طيب العراق دكتور وبتنزل في دك- دكتور افغانستان كمال انا اعلم ان الموضوع محتاج لقاءات اخرى الوقت للاسف انتهى معانا لكن انا عايز اسال سؤال سيادتك سؤال واحد يعني عشان برضو بعض المشاهدين يبقوا فاهمين ال- ال- او نقط على الحروف يعني الان على مستوى الش... على المستوى الشعبي اذا كان الحاكم آه، آه، مثلا وضع آه، قيود معينه على الحدود او آه، آه، آه، م- الباب الجهاد مقفول الجهاد اللي هو جهاد المسلح مقفول او يعني يخرج الشعب على الحاكم ولا يلتزم بالحاكم واذا كان هناك معصيه فالحاكم هو المسؤول عن هذا امام الله عز وجل هو- هو شوف احنا واجب الامه يقول شوف ال- آه، اعتقد العز بن عبد السلام قال المخاطره بالنفس مشروعه لنصره الدين مم.
اذا سكت العالم تقيه فمتى يتعلم الجاهل الشعوب لها دور لا احنا هو- نتكلم ونبين لكن انا اقصد يعني نغ- يخرج الشعب على الحاكم في يحارب فرق بين بدون يخرج إذن وفي فرق بين يخرج في مظاهره ويذكر الولي الامر يذكر اف- لكن- افتح لنا الطريق للجهاد عشان ي- ننصر يذكر إخواننا.
وينادي لكن لا يحارب لا احنا مش ع- يحارب لا يحارب بغير اذن الحاكم لا يحارب بغير يعني إيه اذن لا الولي يحارب يعني ما هو طبعا هو اذا كان الحلول مس- مسكره احنا مش عاوزين ندخل في معركه داخليه مم.
احنا لازم من داوم ال- الد- الد- الضرب على الباب انفتح مم.
احنا لازم ولي الامر ي- لازم يسمع صوت العلماء والوص- والعلماء يوصلوا رساله ان دي فرض ربنا علينا ان ننصر فلسطين بالمال والنفس والمال والسلاح يعني- فرض ربنا علينا يعني- لازم نقاطع العدو الصهيوني فرض ربنا علينا نوقف ضخ البترول البترول والغاز اللي بيروح للعدو الصهيوني فرض ربنا علينا ما ندلوش حديد على شيء يبني كذا فرض ربنا علينا نفك الحصار نذكر نذكره نذكر المسؤولين دون- ايوه طبعا دون دون بس حرب صوت- داخليه بس صوت لا طبعا ما احنا مش مش خلي بالك هو هيتحمل مسؤوليه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله لكن المفروض هو يتحمل مسؤوليه لكن المفروض احنا لازم ما نقفش دور العلماء يعني ما, ما نتوقفش عن ان احنا ن- ندخل نضرب باب الحاكم نخبط عليه نقول له يا ولي الامر احنا كده بيحول بيننا وبين اداء قضي- قضيه العالم الاسلاميه المحوريه، ربنا فرض علينا، انت صحيح هتبقى مسؤول يوم القيامه، لكن احنا نريد لك الخير، عسى الله سبحانه وتعالى أن يغنمنا واياكم الشهاده في سبيل الله، العلماء فين هم يا استاذ؟ اتركنا من الفضائيات، فين العلماء اللي يجتمعوا المفروض كقوه واحده، مؤتمر عام، علماء مثلا الجبهه آه، آه، في في- في مصر زي ما رابط حصل.
العالم الإسلامي رابط- أو المجمع أيوة.
البحوث الإسلامية المفروض أو- يعني هؤلاء يجتمعون ويقولوا لا رأينا ويرفع للحاكم لكن واحد واثنين يتكلموا ما ينفعش فين يا حكام الوقت يا دكتور البلد؟
جمال للاسف انتهى يعني نطرق باب الحاكم دون أن يكون هناك حرب داخلية في أي دولة عربية ننادي الحكام وننادي المسؤولين ونناشدهم ب- ون- ونعرفهم المسؤولية أمام الله عز وجل لكن بالطرق ال- السلمية وبالاستجابة طبعا ل- لنداءات أو ل- ب- ب- ب- بالقوانين ال- ال- ال- لكل بلد كلمة أخيرة أنا آسف بس أنت اللي قلت لي في أول الحلقة لا، لا، و- لا.
وهبت وقتك للدكتور جمال ولو قعدنا للصبح فأنا ما زلت على رغبتك يعني انا استمتع ب- شكرا بالحديث.
يعني نداء اخير الام للامه في جمله واحده هو في جمله واحده يعني كلمه كلمه كده الجمله دي نقسمها عشان الناس بس بتقول نعمل ايه آه.
اطفالنا نحفظهم القران ونربطهم بالقضيه سيره النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم اطفالنا نعمل معاهم كده كيف تعامل آه، النبي صلى الله عليه وسلم مع آه، بيهود بني النضير وبني قريظه وبني قينقاع تعامل معاهم ازاي كيف كان يبرم معهم العقود والمعاهدات السلام انما لما يخلوا ماذا يصنع معهم آه، لازم نعرف اطفالنا هم هم دول العدو ونصرنا وارتباطنا لازم يكون بالقران لازم الامه تستظل بشرع الله عز وجل ان الله لو يغير ما بقوم ده على مستوى الشخص بقى كل حتى واحد يغيره.
يغير كل واحد يغير اللي في نفسه واخد- لازم في يكون في مقاطعه لاي بضاعه اي منتجات واخد بالك ازاي انا بتكلم بسرعه عشان عشان الحق واخد بالك ازاي آه ايه كم الدعاء ما ننساش الدعاء يا اخوانا في كل وقت الدعاء ومحدش يقول ان الدعاء ده سلاح الضعفاء او ال- ضع- الايمان الضعيف هو لا لا لا لا آه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الدعاء في اي غزوه من الغزوات ولا في اي وقت من الاوقات ربما يكون في واحد صالح ربنا يستجيب آه، منه فهذه يعني امور آه، واجبات سريعه لعل الناس تلتقط منها ما ما تريد شكراً.
واسال الله ان ينفع الامه رب العالمين وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء.
القضية قضية عقدية بالنسبة للمسلمين القضية قضية محورية جدا للعالم الإسلامي الحكام والمسؤولين عليهم مسؤولية كبيرة تجاه هذه القضية على الشعوب أن تلتزم بما يقره الحكام وأن تستمر أو أن يستمر العلماء في تذكرة الحكام ب- بقيمة هذه القضية وبمسؤوليتهم أمام الله عز وجل الكلاب موجودة محتاجين كل واحد في بيتنا يكون في ايده طوبة علشان يستعد ل- لهؤلاء الكلاب بشكر بس طوبة مش هتنفع يا استاذ اه بازل.
هي يا عايز طبعا معروفة.
اه اعداد اعداد يعني معروفة.
وعيد معروفة.
لهم استطعتم من قوه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم بس احنا نجهز الطوبة المفروض- دكتور جمال.
وبعدين احنا احنا احنا حريصين على ان الصوت يصل لولي الامر نعم.
واحنا بنقول له ربنا قال كذا والرسول قال كذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم لما ربنا يقول انفروا خفافا وثاقالا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية المق- الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من- وليا و- ولا- واجعل لنا من لدنك وليا والد- والولي فإذا ربنا قال انفروا من انصر اخاك ظالما او مظلوما نمنعه عن إلا الله.
انصر نعم، لا لكن ما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهى فيه حرمته نصره الله في موضع في حبه ونصرته ومن خذل مس- في موضع ينت- خذله الله في موضع ينفض لا يحتاج أعلم- لنا إن أعلم يبقى الحصار أن- ده ما يكون مضروب أعلم.
حوالين غزه حتى النهارده لو متنا احنا بين يدي الله عز وجل هنقول له ايه يعني هنقول له ايه ش- مل- 80 مليون مسلم مش قادرين يرفعوا اصواتهم يقولوا يا ولي الامر نرجوك نسألك بالله الذي لا إله غيره افتح لنا الطريق لنتواصل مع إخواننا تحت بيت المقدس شعوب العالم العربي مش بس أقول في مصر كل شعوب العالم العربية والإسلامية يا ولي الأمر نسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن ت- أن ت- أن أن تفتح التخلي بيننا وبين عدونا يا ولي الأمر نرجوك نستحلفك بالله لا تطبع العلاقات مع الذين قتلوا من الشعب المصري 39 ألف وباح جرحوا 161 ألف وعواقوا 160 ألف و- ودمروا المدن القناة فنعوز احنا بنستحلف العالم العربي والإسلام نستحلفهم بالله احنا لكن لن نخلق معركة بيننا وبين أولياء الأمور وحدة الصف فريضة وحدة الأمة فريضة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أسأل وحدة الصف فريضة وحدة الأمة فريضة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بز يعني أنا عارف إن في قلب الدكتور جمال الكثير والكثير نعم، ربما نعم، يكون لنا نعم.
لقاء آخر إن شاء الله دكتور جمال بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء الممتع شكر والمثمر موصول وجزاه لكم الله خيرا ولقناة النس واخواننا وجزاكم الله خيرا أنا مش شكرا مش جزيلا شكر على جزاك الله واجب خيرا.
ده جزاك الله شكرا خيرا دكتور أحمد الجهيني جزاك الله خيرا شكرا جزيلا شكرا ربنا يكرمك.
بشكر حضراتكم على التواصل طبعا مش هنسى النهارده طبعا يعني ان اقول لل- للرئيس مبارك حمد لله على السلامه وندعو الله له بالشفاء ولكل مرضى المسلمين يعني ان هو وصل الى ارض الوطن سالما غانما ان شاء الله تعالى امد الله في عمره واعطاه الصحه والعافيه ونفع الله به هذه القضيه المهمه ان شاء الله تعالى بشكر حضراتكم بشكر كل اخواننا في البرنامج التقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
Mm.